الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تعوا بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كيف تتعامل مع الله إذا أتيت بيته ده سؤال مهم جدا كل واحد مننا لو رايح لمسؤول كبير من المسؤولين الكبار علشان يقضي له حاجة بيبقى عارف سبحان الله ومحضر هيقول له ايه وهيتعامل معاه ازاي وعلى حسب الحاجة دي بتكون مشاعري وانا رايح لو هو هيقضي لي حاجة هبقى رايح منطلق سريع جدا ليه علشان انا محتاج جدا انه يقضي لي هذه الحاجة لو في مشكلة من المشكلات وهو اللي هيفرجها عني او هيكون سبب في تفريجها عني انا اروح له بسرعة جدا لان انا محتاج بالفعل ان الازمة دي تزول عني بسرعة طب يا ترى وانت رايح لربنا سبحانه وتعالى في بيته كيف تتعامل مع الله سبحانه وتعالى إذا أتيت بيته والإجابة في نقاط سريعة أول نقطة أنت مشاعرك إزاي أنا متيقن إن شاء الله أن مشاعرك هتتغير بعد ما تسمع هذا الحديث اللي هتعرف فيه كيف سيكون حال الله تبارك وتعالى معك وكيف سيستقبلك الله سبحانه وتعالى وأنت آت إلى بيته تخيل معايا واحد مثلا ولد غاب عن والده لمدة 20 سنة عن والده ووالدته وجاي من سفر بعيد جدا جدا والنهاردة الكل قاعد علشان يستقبل هذا الشاب علشان يستقبله بعد غياب مثلا لمدة 20 سنة يا ترى هيكون حالهم ايه فرحانين جدا سعداء جدا والسعادة هتوصل لذروتها والفرح هيوصل لذروته انت في اللحظة اللي عينيهم هتقع فيها على عينيه او هتقع فيها على وشه او هتقع فيها على جسمه بمجرد ما ما يجوا بسرعة أو ما يجي هو بسرعة سبحان الله تعال معايا اسمع هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل من المساجد ما فيش إنسان هيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى الملك في بيته لا يوجد أبدا إنسان على وجه الأرض هيتوجه إلى المساجد ما توطن أحد المساجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم ده فرح ربنا سبحانه وتعالى بيك لما انت تقدم عليه في بيته ده هيكون فرح ربنا ده هيكون حر ربنا سبحانه وتعالى معاك لانك عند ربنا سبحانه وتعالى غالي قوي ما تنساش الحديث ده وانت رايح لربنا سبحانه وتعالى في بيته وانت مقدم على بيت من بيوت الله افتكر ان في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى فرحان بيك جدا ربنا سبحانه وتعالى فرحان بيك جدا انك جاي عليه سبحان الله أي إنسان مننا لو رايح على ملك أو رئيس أو وزير وهو رايح عليه علشان يطلب منه طلب من الطلبات هو عارف يقينا أن الملك ده كريم أو الوزير ده كريم أو المسؤول ده كريم وهو رايح عليه في بيته هيبقى بيعد العدة أنا هروح أقول له إيه طيب ولله عز وجل المثل الأعلى كل ما هيكون الملك ده كريم أو الوزير ده كريم أنت هتعلي قوي سقف المطالب هتقول له أنا عايز كذا وكذا وكذا وكذا فخلاص أنت وثقت في كرمه وثقت في كرم الوزير ده طيب انت النهاردة لما تكون رايح على ربنا سبحانه وتعالى اسمع معايا الحديث ده اللي هيوضح ليك كيف تتعامل مع الله إذا أتيت إلى بيته انت زائر على الله هتطلب ايه علي سقف المطالب قوي اسأله الفردوس الأعلى انت هتطلب من ربنا ايه انت رايح لربنا في بيته النقطة الثانية يا ريت يكون معانا ورقة وقلم وعمالين نكتب احنا رايحين النهاردة شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ماذا يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ أحد منكم في بيته فأحسن الطهور ثم أتى إلى المسجد فهو زائر الله فهو زائر الله انت رايح تزور ربنا في بيته وحق على المزور أن يكرم الزائر لو رايح لوزير هتقول له أنا عايز كذا وكذا وكذا والله لو طلبت منه أكلة معينة أو طلبت منه شيء معين هو هيجيبه لك حتى وإن كان غالي وإن كان نفيس لأن أنت بتثق في كرمه أنت ليه لحد دلوقتي مش قادر تثق في كرم ربنا سبحانه وتعالى هو كريم قوي لو طلبت منه أي شيء أنت النهاردة في بيت الملك وحق على المزور أن يكرم الزائر ما تروحش النهاردة لصلاة التراويح إلا وانت خلاص كتبت انا هطلب من ربنا النهاردة كذا وكذا وكذا وعلي سقف مطالبك قوي ده انت رايح لربنا ده انت رايح للملك وحق على المزوري ان يكرم الزائر ثالث حاجة وانت رايح لربنا يا جماعة كل واحد لنا في الدنيا مكان دايما بيأوي اليه كل واحد لنا اذا اصابه هم او غم او ضيق او شد او كرب بيأوي لمكان معين اول حاجة بيعملها بيجري بسرعة على بيت والدته مثلا ويقعد معاها ويكلمها ولو متزوج بيجري بسرعة على زوجته و- ويروح يتكلم معاها ويشرح لها ظروفه ويشرح لها حاله لان هو هيحس ان هو لو اتكلم في المكان ده هو خلاص كل حاجة هتزول يا جماعة كل واحد لنا في الدنيا له مكان بيأوي دايما إليه خلي المكان دايما اللي انت بتأوي إليه بيت ربنا سبحانه وتعالى انت لو واقع في مشكلة روح بسرعة صدقني والله لو كل واحد مننا النهاردة جعل المسجد ده هو المأوى بتاعه حصلت اي مشكلة حصلت اي شدة راح بسرعة على بيت ربنا ويقول يا رب انا جاي النهاردة اقوي اليك اسمع الجملة دي وما تنساهاش صدقني لو آويت في هذه الدنيا إلى الله تبارك وتعالى في بيته فإن الله تبارك وتعالى سيؤويك يوم القيامة في ظل عرشه احفظ المعنى ده خلي ليك مكان في الدنيا انت بتأوي إليه دايما بتحن إليه دايما قلبك بيشتاق إليه دايما المسجد المسجد ورجل قلبه معلق بالمساجد ده إنسان كان المأوى اللي بيأويه دايما بيت ربنا سبحانه وتعالى بيت ربنا سبحانه وتعالى اوي اوي إليه بسرعة اجري ليه اجري لهذا البيت صدقني لو آويت إلى الله في بيته في الدنيا فليس لك مأوى يوم القيامة إلا في ظل عرش الرحمن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من بينهم رجل قلبه معلق بالمساجد رجل كان المسجد مأوى لقلبه بسرعة بيجري على المسجد سبحان الله كان مأواه في هذا الوقت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله يا جماعة كتير من الأوقات بنروح لمصالح حكومية علشان نخلص ورق والكلام ده وسبحان الله بنجد مشاكل وتعقيدات هل فكرت في وقت أزمة من الأزمات دي إنك تروح لربنا سبحانه وتعالى في بيته وتقول يا رب ساعدني ووفقني هل يا ترى لو انت واقع في كرب ابنك واقع في مشكلة بنتك في مشكلة زوجتك في مشكلة هل فكرت انك بسرعة تروح لبيت ربنا سبحانه وتعالى وتأوي الى الله في بيته قال رسول الله ده الأمر الرابع معانا النهاردة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن, للملا... إن للمساجد أوتادا في ناس كده قلوبهم اتعلقت بالمساجد ما شاء الله أصبحوا في المساجد زي الأوتاد زي الأعمدة بتاعت المساجد إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا تفقدوهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم أنت متخيل انك تكون في مصلحه حكوميه وتأذن عليك الظهر والورق متعطل وانت قاعد ما نزلتش للمسجد انزل للمسجد هتلاقي العون هتلاقي اللي بيعينك هتلاقي ما شاء الله اللي ربنا يسره انه يخلص ليك ورقك وان غابوا افتقدوهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم وان كانوا في حاجه اعانوهم يا جماعه يا جماعه كل واحد لينا له مكان هو بيأوي اليه خلي المكان اللي انت دايما بتأوي اليه بيت ربنا سبحانه وتعالى تروح كده وانت يا رب انا جاي لك يا رب راجع لك يا رب جاي اقعد في بيتك يا رب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي المسجد بيت كل تقي روح كده المكان ده واستشعر ما شاء الله ان الملائكة حواليك من كل مكان تدعو ليك تستغفر ليك تصلي عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الحديث ده وإن الرجل لهو في صلاة ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه الذي يصلي فيه وإن الملائكة لتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه علشان كده ما شاء الله كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم بيهتموا جدا بيهتموا جدا ان هم يكون لهم حال في المساجد الإمام الشرازي رحمه الله كان يقول إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في المسجد فاطلبوني في المقبرة يبقى أنا مت ده راجل قلبه اتعلق بالمساجد بصورة لا يتخيلها إنسان لو سمعت في يوم الأذان بيقول المؤذن بيقول حي على الصلاة وجيت المسجد ما لقيتنيش اعرف على طول إن أنا مش حي أنا في المقبرة أنا مت والإمام عامر بن عبد الله بن الزبير هذا الرجل الذي كان في مرض الموت بيموت خلاص بيودع الدنيا ومع ذلك قلبه معلق بالمساجد لأن ده المكان اللي هيجد فيه نفسه هيجد فيه راحته هيجد فيه سعادته ده المكان اللي بيأوي فيه إلى الله سبحانه وتعالى يا رب يا رب أنا جاي لك في بيتك يا رب أنا جاي لك في بيتك أنا زائرك يا رب وحق على المزور أن يكرم الزائر إيه عامر بن عبد الله بن الزبير لما مرض مرض الموت هو مش متحمل أنه يفضل قاعد في البيت ده هو بيطلع في الروح بيحتضر ومع ذلك يقول لأولاده انقلوني للمسجد ياه المسجد سيطر على قلبك لهذه الدرجة حتى وانت بتموت قلبك متعلق بالمسجد ايوه انا قلبي متعلق بالمسجد والاخت برضو قلبها متعلق بالمسجد تعبت اشتد همها شوية راحت بسرعة للملك في بيته تقول له يا رب انا جايها لك ساعدني يا رب عيني يا رب وفقني يا رب في سياقة الموت بيقول لأولاده احملوني للمسجد بيقولوا له يا ولدنا ربنا اسقط عنك انك تكون في المسجد صلي وانت على الفراش يقول لهم معقول معقول ده انا ما تركتش تكبيره الاحرام من 40 سنه معقول دلوقتي اضيع تكبيره الاحرام ويشيلوه ويودوه المسجد ويسجد مع الامام اول سجده ولكن سبحان الله سجده يخرج منها للقاء الله سبحانه وتعالى لان ده كان قلب معلق بالمسجد نزل سجد مع الامام سجده ومات ما شاء الله لا قوه الا بالله ابو عبد الرحمن السلمي وهو مريض كان بيأمر اولاده احملوني للمسجد احملوني للمسجد دي قلوب كانت معلقه بالمساجد ما شاء الله لا قوه الا بالله لو رحت المسجد هتعمل ايه اول حاجه وانت رايح المسجد خليك فرحان مبسوط انت رايح تقابل ربنا سبحانه وتعالى الامر الاول اتنين اخرج من بيتك متوضي اخرج من بيتك متوضي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد ثم أتى المسجد كتب له أجر حاج كامل حجته حجته كاملة ما تخرجش للمسجد إلا وانت متوضي انت رايح تقابل الملك خليك متجمل متزين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد خد أحسن زي أحسن هدوم عندك البسها وانت رايح للمسجد بعد كده أول ما تخش المسجد قول الدعاء ده قول الدعاء ده يا رب انا جاي لك بيتك افتح ابواب رحمتك افتح ابواب رحمتك وانت داخل المسجد اللهم افتح لي ابواب رحمتك وما تنساش الذكر الجميل قوي ده قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم دي من رحمة ربنا خلاص خدت حصن من الشيطان لانك اويت لربنا سبحانه وتعالى انت مع ربنا ممكن الشيطان يأثر عليك اويت الى ربنا سبحانه وتعالى ممكن يوقعك في معصية خلاص انت اويت لملك اويت للعظيم سبحانه وتعالى اول ما تخش صلي ركعتين ليه ما انت ما بتخشش على اي ملك على اي وزير على اي رئيس غير لما بتدي التحية انت داخل لبيت ربنا التحية ايه التحية انك تظهر ضعفك التحية انك تظهر ذلك التحية انك تظهر عبوديتك لربنا سبحانه وتعالى علشان كده النبي قال اذا احد دخل احدكم المسجد فلا يجلس ما ينفعش مش من الادب انت رايح للملك في بيته فمش من الادب ابدا انك تخش من غير ما تظهر عبوديتك اذا دخلت للمسجد اظهر عبودية صلي ركعتين وانت داخل المسجد ما تنساش ارفع ايديك وعلي سقف مطالبك ده انت في بيت الملك ما تنساش في المسجد اوعى تعلي الصوت ما تنساش في المسجد اوعى تخش بحاجة فيها رائحة مش كويسة ما تنساش وانت داخل المسجد ان يكون حديثك فيما يرضي الله اوعى يكون حديثك ابدا حديث دنيا وبس نختم بقى درس النهاردة بالكلام ده وانت في بيت الملك ما ينفعش تنشغل عن الملك وانت في بيت ربنا ما ينفعش يبقى كلامك عن حاجة تشغلك عن ربنا علشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان سيكون في آخر الزمان قوم يدخلون إلى المسجد حديثهم الدنيا ليس لله فيهم حاجة آخر حاجة وانت داخل بيت الملك لا تتكلم إلا بما يرضي الملك لا تتكلم إلا عن الملك عرفت إزاي تتعامل مع الملك في بيته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطار الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطر